فيها مبسوطة أنا بيها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها مجلة قدامي فيها كل أحلامي إزاي أنا داري أشواق إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا حدائق وأعنابا الجنة اتسمي الجنة ليه يا جماعة اتسمي الجنة كلمة جنة شيء يعني أخفاه من كتر أشجارها من كتر ثمارها فتجن شيء يعني تخفيه انت في وسط الجنة تعيش في ملكوت في ملك مش قلنا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا تعال عيشك في ملك في الجنة مع أشجار الجنة ونخيل الجنة وثمار الجنة ربنا قال أكلها دائم وظلها ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان اشجار الجنة مختلفة فذكر لينا شجر الرمان وشجر العنب وذكر لينا انواع مختلفة من الاشجار في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال لنا ان الفاكهة دي من كل فاكهة زوجان نوعين مختلفين لا دي هتبقى انواع مختلفة تماما وقال لنا ان قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا الجنة انا عايزك تتخيل دلوقتي المعنى ده انت دلوقتي قاعد في ظل شجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام حضرتك تركب عربيتك وتجري مئة سنة ما تحصلش آخرها يا على عظم وعلى سعة أشجار الجنة حضرتك, حضرتك تبقى قاعد في ظل هذه الشجرة تلاقي الشجرة شكلها عامل ازاي الساق بتاعتها من ذهب شوفوا كده لما نتخيل ان ساق الشجرة من ذهب الساق دي في الدنيا تعمل طن مثلا تتصور طن ذهب يبقى ثروة عاملة ازاي مش قلت لك ملك كبير مش قلت لك ان احنا محتاجين نفهم ان ممكن بابسط شيء وايسر شيء تبلغ اعظم ثروة في الجنة النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلة في الجنة فلو تخيلنا ان الساق بتاعتها من ذهب يعني حضرتك في جزء من الثانية او ثانية تقول سبحان الله العظيم قول بقى معايا وقولي معايا سبحان الله العظيم وبحمده دلوقتي اتغرست لك نخلة في الجنة ساقها طن ذهب طن ذهب بمجرد شوفوا مين ده اللي يقدر في ثانية من اهل الدنيا يحصل ثروة تماثل طن ذهب اشجار الجنة بتبعت لنا رسالة اول رسالة احنا محتاجين نحافظ على وقتنا لان اذا كانت الثانية تعمل لنا كده يبقى الواحد مننا محتاج يحافظ قوي قوي قوي على وقته وبأبسط عبادة وبأبسط شيء مجرد انك تحرك شفايفك وتحرك لسانك وتقول سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة ده الساق الساق من ذهب طيب بقى الفروع والشكل الاوراق بتاعت اشجار الجنه ربنا قال ذوات أفنان يعني ايه أغصان ربنا قال مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن يعني ايه مدهامتان بيوصف أشجار الجنة بأنها شديدة الاخضرار عارفين اللون الأخضر بيريح اللون الأخضر دايما الواحد كده لما بيبقى فيه طبيعة خلابة الواحد بيبقى محتاج ياخد كده قسط من الراحة ومن النقاهة النفسية بمجرد بس انه يشوف اللون الاخضر الجميل فربنا بيقول مدهامتان اي انها شديدة الاخضرار وذكر لينا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة لما اتكلم عن اصحاب اليمين قال لنا ايه واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة الآيات دي اتكلمت لنا عن أنواع من أشجار الجنة الشجرة الأولى شجرة السدر لو دخلت على النت وعملت سيرش كده وشفت شجرة السدر دي شكلها عامل ازاي هتلاقيها شجرة كثيرة الأشواك وفي نفس الوقت بيطلع منها الثمرة اللي هي النبق صغيرة قوي طب سدر مخضوض اولا شجرة السدر دي مش شجرة عظيمة قوي بالنسبة لنا يعني في الدنيا طب ليه اتذكرت في القرآن قالوا عشان يقول اذا كان اقل حاجة من اللي انتوا بتشوفوها في الدنيا لما هتبقى في الجنة هتبقى عظيمة قوي امال الحاجات اللي احنا بنعتبرها عظيمة من ثمار الدنيا هتبقى عاملة ازاي في الجنة صدر مخضوض مش فاهم يعني ايه مخضوض مخضوض يعني اقلعت او ازيلت منه الاشواك يعني مفهوش شوك صدر مخضوض عشان الشجرة دي فيها شوك كتير في الدنيا فربنا قال ما فيهاش شوك في الجنة وفي نفس الوقت الثمر اللي هي صغيرة النبق ده الصغير هيبقى كبير في ثمار الجنة والأوراق بتاعتها برضو صغيرة هتبقى في الجنة في أوراقها كبيرة وشديدة الاخضرار فتدي لوحة تحفة شيء بديع ما يتوصفش فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين صدر مخضوض طلح منضود مش فاهم حاجة خالص طلح منضود ايه الطلح ده الطلح هو بلغة أهل اليمن الموز وجمهور المفسرين على ان الطلحة هنا المقصود دي شجرة الموز عارفين صباطة الموز بيبقى شكلها عامل ازاي التكوين بتاعها بديع والشكل بتاعها هندسي ما فيش احلى ولا اجمل فربنا بيقول ان الطلحة هيبقى مرصوص ومصفوف ومنسق بشكل هندسي رائع علشان ياخد عينيك وعشان يبقى متعة بصرية في جانب انه يبقى ظل لانه بيستخدم في الدنيا على هذا المعنى فهيبقى في الاخرة كذلك في الجنة عشان كده لما قال طلح منضود مرصوص ومنسق قال بعدها وظل ممدود ظل ممدود قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالشجرة اللي هتسير في ظلها 100 سنة وفي شجرة هنتكلم عليها اللي هي شجرة طوبة شجرة طوبة اللي النبي ذكرها في أكثر من موضع وفي أعمال كثيرة قوي وقال صلى الله عليه وسلم طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام تنبت منها ثياب أهل الجنة سدر مخضوط طلح منضود ظل ممدود ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة م- يعني ايه لا مقطوعة ولا ممنوعة علشان احنا بناكل دايما ال- الفاكهة على حسب الموسم ف آه، فاكهة الشتاء في الشتاء وفاكهة الصيف في الصيف انما في الجنة ما فيش صيف ولا شتاء ما فيش لا حر ولا برد ما فيش المعاني دي فلا مقطوعة ولا ممنوعة تاكل كل الثمرات وكل الفواكه اللي تشتهيها في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة تعالوا نشوف ايه الاعمال اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها علشان نبلغ شجار الجنة وبالذات شجر الطوبة في الجنة نعمل ايه علشان نبلغ النعيم ده وعشان نعيش في ظل ممدود في الجنة تعالوا نشوف ايه هي الاعمال اللي احنا لازم نتواصى بيها لنعيش الجنة في الجنة تعالوا بعد هذا الفاصل ولا يعيش فيها وبشوفها بيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها
أمجاد سلم لها قلبك
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة في درب النبي صحب وأشراف تقام قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة في درب النبي صحب وأشراف تقام قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش أمجاد سلم لها قلبك
ويعيش فينا وبشوق بلدينا وفي ليل ونهار ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن اشجار الجنة وفي الجنة شجرة خاصة جدا اسمها شجرة طوبى قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير يعني ايه طوبى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام منها تنبت ثياب أهل الجنة عايزين نتخيل المشهد ده حضرتك هتبقى ماشي في ظل هذه الشجرة اللي اسمها طوبى وانت ماشي كده عايز تغير عايز تلبس لبس مختلف عايز تلبس دلوقتي البدلة الجميلة دي عايز تلبس بدلة سموكين مثلا عايزة تلبسي فستان سواري مثلا عايز تلبس آه تيشرتات عايز اللي انت هتهفو نفسك ليه بمجرد ما تهفو نفسك قبل ما تطلب تبص تلاقي الثمرة اتفتحت ونزل الثياب اللي انت عايزه اللبس اللي انت اشتهيته مش فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر ان هيبقى فيها المعاني دي واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضوع ده فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثياب أهل الجنة تنسج نسجا يعني هتبقى تفصيل ولا جاهز فضحك الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الراجل بيسأل عن ايه فقال مما تضحكون من جاهل يسأل عالما بل تنسج نسجا هتبقى زي ما قلنا كده تفصيل هتبقى تفصيل الهي وهتبقى جاهزة بمجرد ان انت تهفو نفسك ليها شفتوا بقى طوبة دي قد ايه نعيمها عظيم وقد ايه الواحد لما يقعد يمشي في ظلها المئة سنة هيبقى في ملكوت احنا قلنا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا طوبى أرض الملوك تعرفوا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لما خلق الله عز وجل الجنة وبص الملائكة فلقوا شكل الجنة وقصور الجنة وبيوت الجنة ولبنة من ذهب ولبنة من فضة الملائكة قالت طوبى أرض الملوك طوبى أرض الملوك فعشان كده احنا محتاجين نشوف ايه الأعمال اللي احنا لو عملناها والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها نبلغ الثمرة دي ونبلغ الشجرة دي ونبلغ العظيم الملك ده نعمل ايه نبلغ بيه طوبى اول حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا استغفر كتير تعرف اول الطريق لربنا استغفار ناس كتير قوي بتبقى عايزة تعرف تروح لربنا ازاي يقول انت عارف الدنيا وعارف تلاهيها وكلنا خطاء وكلنا بني ادم وكلنا عندنا ذنوبنا انا نفسي اتوب بس مش عارف اتوب ازاي وانا اقول لك ربنا قال فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم دي العلماء بيقولوا انها بتفيد التراخي بت- بتدي وقت عارف يعني ايه لما تبقى الدنيا كلها حواليك كده مش عارف تعمل ايه مش عارف تبتدي منين ابتدي بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله والنبي علمنا صيغ استغفار قال لنا مثلا انه اللي يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يتغفر له الذنوب الكبار غفر له ذنبه ولو فر من الزحف استغفر كتير وانت قاعد بتتحرك وانت آه، ساكن وانت في اي حال من الاحوال شغل لسانك واستغفر النبي بيقول صلى الله عليه وسلم طوبى الشجرة دي هتبقى للي بيستغفر كتير العمل الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اليه عشان نبلغ طوبى الانسان المتواضع التواضع يا جماعه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمين بقى لكل اشعث اغبر شكله كده يعني مش حاجة يعني ان كان في الحراسة كان في الحراسة ان كان في الساقة كان في الساقة مش عايز كراسي مش عايز الكاميرا مش عايز الناس تشاور عليه انما تلاقيه في اي مكان عارف بيفكرني بايه بيفكرني بقصة طالوت وجالوت واحنا نقرا كده القصة دي في سورة البقرة فتلاقي القرآن قاعد بيتكلم عن شخصية اسمها طالوت هتواجه شخصية اسمها جالوت هنا الإيمان وهنا الكفر واحنا ماشيين في القصة نلاقي المشهد الأخير وقتل داوود جالوت مين داوود ده؟ مفيش ذكر سي- لداود داود ده النبي ولا داود ده حد تاني مين داود القصة من أولها لآخرها اقروا كده في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت ما تلاقيش ذكر سيدنا داود ده خالص ولما فصل طالوت بالجنود وكان فيهم داود لا مفيش مفيش كده خالص تلاقي مرة واحدة وقتل داود جالوت عارفين ليه كان سيدنا داود جندي عسكري في جيش طالوت وربنا مكن ليه في النهاية الإنسان المتواضع اللي ما بيحبش الظهور قالوا حب الظهور يقسم الظهور الإنسان المتواضع ده هو ده اللي ليه طوبى في الجنة إيه كمان يبلغنا طوبى القناعة الرضا باللي ربنا بيديهولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا وقناع إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيديهولك انت راضي بيه اللي ربنا بيمن عليك بيه انت شايفه انه الحمد لله مكفي وزيادة قالوا إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك الإنسان اللي بيلهف على الدنيا صعب قوي عيشته بتبقى للأسف الشديد بتبقى سيئة للغاية ربنا قال فمثله آسف فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث طول الوقت بيجري جري الوحوش زي ما الناس ما بتقول للأسف الشديد وغير رزقه لن يأخذ عشان كده محتاجين نبقى عندنا القناعة لازم يبقى عندك طموح ولازم يكون عندك طموح بس مش معنى كده انه الطموح ده يخلي القلوب متقطعة على الدنيا انما اللي ربنا بيرزقنا بيه الحمد لله مكفيين نفسنا بيه وقانعين بيه قال لنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته احنا في زمن فتن والفتن شديدة قوي فتن شهوات وفتن شبهات ومحتاجة ان الواحد يعرف يقفل على نفسه ويبعد عن المهاترات ويبعد عن المشاكل ايوه طوبى لمن ملك لسانه لان كتير قوي في الفتن الناس ما بتعرفش تمسك لسانها وبرضه انه الواحد يبقى بيته مملكته ما يبقاش محتك قوي مختلط قوي في زمن الفتن عشان ما يقعش في القيل والقال والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال وفي نفس الوقت كل واحد مننا عارف ذنوبه كويس وعارف اخطائه كويس والعبد اللي بيبقى عارف المعنى ده كويس قوي وشاعر بتقصيره وشاعر بذل ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي بيوفق الى انه يبكي على خطيئته قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني ورأى من رآني ورأى من رأى من رآني يعني طوبى للصحابة وطوبى للتابعين وطوبى لتابع التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلف كده احنا ملناش فيها لا والله حديث عند ابو داود الطيالسي ان النبي قال ايه بقى طوبى لمن رآني طوبى لمن لم يرني وآمن بي طوبى لمن لم يرني وآمن بي طوبى لمن لم يرني وآمن بي قالها ثلاثا في حق الصحابة قالها مرة واحدة وفي حقنا احنا يلي ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم واتحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قد حرمنا صحبته يا رب ما تحرمنا رفقته يوم القيامة في الجنة طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن لم يرني وآمن بي طوبى لمن لم يرني وآمن بي طوبى لمن لم يرني وآمن بي محتاجين من خلال طوبى ناخد هذه الأعمال منهج حياة استغفار وتواضع وقناعة واعتزال للفتن بكاء على الخطايا وإمساك للسان وعيشة على الكفاف وفي نفس الوقت إيمان راسخ لا سيما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان كده مع ثمار الجنة وأشجار الجنة عشنا متعة روحية ومتعة نفسية ومتعة بصرية متعة ما بعدها متعة عشنا مع سدر مخضوض وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب عشنا مع فاكهة ونخل ورمان عشنا مع قطوفها دانية تجيلك لغاية عندك وذللت قطوفها تذليلا الجنة سحر وسحر الجنة متجدد وسحر الجنة متعدد عشان كده كل حلقة هنعيش مع لقطة وهنعيش مع مشهد ونعيش هذه المتعة النفسية والروحية عشان نخفف الأحزان فاكرين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة سحر الجنة الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
لما بفكر فيها بسرح بيدارا بابا وياخدني شوقي ليها وافرح بيدارا بابا واقول ديها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى ديدارا بابا لكن في قلبي حبي لسه ديدارا بابا باين عليا وليه اخبي